قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين هاجس هاجس خطير يشغل كثيرا من المسلمين في هذه الأيام وهي عندما نطرح قضية الحكم الإسلامي وأن ربنا سبحانه وتعالى أعطانا هذه الأيام فرصة قد تكون يعني إن شاء الله سانحة لأن يقام شرع الله عز وجل في الأرض وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولا نستطيع أن نعبد الله عز وجل بأهوائنا إنما نعبد الله عز وجل بالطريقة التي أراد هو سبحانه وتعالى وإلا اختفى معنى العبادة يعني ما معنى أن أعبد الله عز وجل بما أريده أنا ألا لله الخلق والأمر سبحانه وتعالى فله الأمر وله الحكم وإليه نرجع وعنده نحاسب فهو سبحانه وتعالى الذي شرع لنا هذا الشرع لنعبده به فإذا حضر المسلمين زمن لا يعبدون الله عز وجل بالطريقة التي أراد سبحانه وتعالى لم يتحقق مقصود الخلق خلقنا لنعبد سبحانه وتعالى لنعبده سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذا أنت خلقت لشيء آخر هكذا عندما لا يقام شرع الله عز وجل وعندما لا نطبقه في حياتنا في كل صغيرة وكبيرة ومنها الحكم الحكم الكبير حكم الولاية العامة على المسلمين ومنها ما يدور في حياتنا وفي مجتمعاتنا وفي أعمالنا وفي نوازينا في حلنا وفي ترحالنا في ليلنا وفي نهارنا حياتنا كلها منتظمة بشرع الله عز وجل فنحن أمام مرحلة حرجة جدا من تاريخ الإنسانية هذه مرحلة يمكن فيها أن نطبق شرع الله عز وجل ويمكن لنا أن نضيع الفرصة وهديناه النجدين نسأل الله عز وجل أن يهدينا للخير والصلاح والفلاح فهذه مرحلة خطيرة عندما تطالب بهذا الأمر يشغل الناس هذه الأيام هاجس خطير ما هو الهاجس؟ أن الغرب لن يسمح بهذا الموضوع وهذا ما نستطيع أن نتجاهله يعني أمر ما أقدرش أضعه يعني خلف ظهري وأتحرك هكذا دون دراسة له لأن هذا أمر منتشر شئنا أم أبينا عامة الناس يفكرون هكذا القليل هو الذي يعني لا يضع هذه القضية في ذهنه فإذا كانت القضية عامة بهذه الصورة فلا بد أن نقف أمامها الغرب والشرق لكن يعني الغرب الآن يكون مسيرة العالم بشكل أكبر فهو لن يرضى عن وجود هذه الدولة ذات التوجه الإسلامي أو ذات الحكم الإسلامي فهذا هاجس يشغل الناس ومن ثم يخاف الناس إذا أقاموا شرع الله عز وجل أن يأتي الغرب بأحزابه ويحاصر البلد ويهلك الضرع والنسل والشعب وكل خضراء هذه البلاد فهذا أمر متوقع أن يحدث والعالم الإسلامي مرعوب من مثل هذا الموقف ولنا معه في هذا الدرس وقفة في قضية تربص الغرب بالمسلمين أو احتمال حصار الغرب للمسلمين إذا قامت دولة إسلامية في بلاد المسلمين أنا أقول بداية إذا كنت تنتظر وقت معين تتاح لك فيه الفرصة لإقامة الدولة دون تربص الغرب والشرق بك فستنتظر كثيرا لعل انتظارك يصل إلى يوم القيامة يعني هتفضل مستني لحد ما يجي يوم القيامة لأن لن تأتي لحظة على الأرض إلا ويتربص أهل الباطل بأهل الحق هذه سنة سنة ماضية زي سنة بالظبط شروق الشمس وغروب الشمس وحركة الأجرام والأفلاك بانتظام وحركة القلب والرئتين وهذه سنة من ضمن السنن التي خلقها الله عز وجل في الأرض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض هذا أمر مضطرد إلى يوم القيامة وذكر ربنا عز وجل في كتابه الكريم بلن التأبيدية هذه السنة قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ده كلام واضح جدا لن هذه تأبيدية يعني إلى يوم القيامة سيظل الوضع على هذه الصورة ما تظن أن القلوب ستتغير في مرحلة من مراحل التاريخ أو أن الأمر سيقاد بعد ذلك إلى حياة سلمية دون تدافع نحن المسلمين لا ندعو أبدا إلى صدام وإلى عراق وإلى صراع لا نطلب ذلك أبدا نحن نحب أن تصل دعوتنا إلى الناس جميعا بالطرق السلمية الرحيمة وأمرنا بذلك ربنا عز وجل قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن أحسن دائما كلما وجدت طريقة أفضل وأحسن استخدم هذه الطريقة واترك الطريقة الماضية وهكذا أحسن أحسن أحسن تقرأ إلى يوم القيامة لكن يفرض علينا فرضا هذا الصدام ونحن لا نتمناه ولا نريده بل نريد أن تصل الكلمة سلسة وطيبة ولينة وهينة إلى العالم أجمع لكن يفرض علينا لماذا يفرض علينا لأنها سنة ماضية ستظل هناك طائفة من البشر تريد الشر وترفض الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا هذه الطائفة موجودة وذكر ربنا عز وجل قصتها من أول قصة آدم عليه السلام وستظل إلى يوم القيامة في قصة آدم عليه السلام نفسه بدأت هذه القصة قصة الصراع بين الخير والشر والحق والباطل وظهر على الصورة إبليس عليه لعنة الله وطلب من الله عز وجل الإنظار إلى يوم القيامة قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين فهو بوعد من الله عز وجل ماض لا خلف فيه هذا الوعد سيبقى إبليس إلى يوم القيامة أي سيظل الشر موجودا إلى يوم القيامة هذه قضية مسلم بها عندنا فهمنها تمام الفهم وله جنوده وله أعوانه وله حزبه الذي سيظل يحارب طائفة أهل الحق وأهل الحق الذين نعتقد تمام الاعتقاد في عقيدتنا وفي تركيبنا هكذا أننا إن شاء الله على هذا الطريق لأننا نتبع الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم ومعنى الرسالة الأخيرة من الله عز وجل إلى خلقه رسالة الإسلام هؤلاء سيضطهدون ويحاربون إلى يوم القيامة إذا انتظارك للحظة موائمة يرضى فيها الغرب عليك فتقام الدولة كما تريد بسماحه هذا انتظار مستحيل هذه قضية لا يمكن أن تأتي والذين يضعون أنفسهم في خطة الغرب حتى يحقق مصالح الإسلام عن طريق الغرب هؤلاء واهمون واهمون في بعض الناس للأسف الشديد يا إخواننا بيعملوا حاجة كده بيسموها الدخول في ال game او طريقة اللعب بتاعة الغرب الدخول في ال game بتاع العدو اللي قدامك لما بيجي حد يحاربك وانت ما عندكش القدرة انك انت تحاربه فبتدخل نفسك في ال game بتاعه يعني ايه يعني بتخلي شغلك جزء من خطته املا ان تحقق بعض الشيء بعض البناء بعض الامل للمسلمين هذا وهم ان هو عمره ما هيحطك في لعبته وفي خطته الا اذا كنت بتخدم اغراضه وبتهدم اهدافه بتخدم اهدافه عشان كده احيانا بعض الغربيين او بعض اعداء الامه على مر التاريخ حسب المرحله التاريخيه يستخدمون بعض الاسلاميين اللي بيحققوا بعض المصالح ليهم وفي نفس الوقت يفرغوا الشحنه العاطفيه اللي عند الناس الناس عندها عايزة إسلام وهو طب نديكم شكل إسلام ولكنه ليس إسلاما حقيقيا فيه غبش كثير وفيه يعني تلون كثير وتميع كثير وكذا وكذا عشان هو يحقق أغراضه من العالم الإسلامي هذا العدو الغربي وانت في نفس الوقت تبقى قمت ببعض الفرائض الإسلامية فاستريحت نفسيا هذه الصورة لا نريدها نحن نريد دولة خالصة لله عز وجل مش كده هذا مقصود العبادة أن نعبد الله وحده لا نعبد شرقا ولا غربا إنما نعبد الله وحده فهو العدو لن يرضى أبدا على صورتك الخالصة فستظل هكذا الحرب دائما الوصول إلى حالة من التعايش الدائم أو السلام الدائم كما يقولون هذا احتمال وهمي غير موجود نتمناه ونريده نحن نريد السلم دائما لكن في وجود أشرار في العالم مستحيل أن يكون السلم دائما في وجود الأشرار عشان كده لازم تكون جاهز ومستعد ومهيأ ومعد بكل إمكانياتك التي شرعت لعامة البشر لكي يدافعوا عن أنفسهم وأقوى شيء نستطيع أن ندافع به عن أنفسنا عقيدتنا ديننا ارتباطنا بالذي خلقنا سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا فقضية الغرب هذه قضية ماضية معنا مش شرط بقى الغرب ممكن مرة تتار ممكن مرة مرتدين ممكن مرة مشركين ممكن مرة الغرب ممكن مرة الشرق حسب المرحلة الزمنية اللي انت بتعيشها والبلد اللي انت بتعيش فيها بيكون الذين يحاربون الحق ويضطهدون أهله دائما موجودون طيب هل في مراجعة المثال النبوي حل لقضيتنا مؤكد في حل لقضيتنا بعض الناس بتفترض ان المثال النبوي هذا خاص برسولنا صلى الله عليه وسلم المؤيد بالمعجزات والمؤيد برب العالمين سبحانه وتعالى ومن ثم إذا قلت له فعل ذلك صلى الله عليه وسلم وكان في ظروف كذا وكذا ينظر إليك مندهشا ويقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلماذا نزل إذن من البشر صلى الله عليه وسلم ألم ينزل من البشر حتى نستطيع أن نقلده صلى الله عليه وسلم ألم يقل ربنا عز وجل في كتابه الكريم لقد كان لكم يخاطبنا في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يبقى أنا أخطئ أشد الخطأ إذا اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب رأيته موافقا لهوايا وتركت اتباعه في جانب آخر لا يتوافق مع هوايا أنا هؤلاء من الذين فعلوا أو جعلوا القرآن عظيم كما قال ربي عز وجل في كتابه الكريم وهذا ليس من صفات المؤمنين أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض لابد أن نتبع اتباعا كاملا ما كيف نتبع نتبع باتباع السنة النبوية النهج النبوي حياته صلى الله عليه وسلم في كل مراحلها ما تظن أبدا يا إخواني وأخواتي ما تظن أبدا أن هذه السيرة جاءت هكذا أحداث مرت قد تمر أحداث غيرها على مر التاريخ مختلفة لا الذي حدث في السنة النبوية حدث بمتابعة دقيقة من الوحي كل أحداث الدنيا كثفت في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم 23 سنة دولت ضموا كل المتغيرات التي يمكن أن تمر على الأمة الإسلامية ومن ثم لنا في كل موقف من مواقفه صلى الله عليه وسلم اتباع وسنة وهدي طريقته صلى الله عليه وسلم في البناء في بناء الأمة لابد أن تتبع بحذافيرها وإن خالفت لم تستطع أن تبني لأن السيرة جعلت لتتبع طريقه صلى الله عليه وسلم بعض المواقف لم تأتي في سيرته صلى الله عليه وسلم وأتت في سيرة خلفائه الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين الثلاثين سنة اللي ورا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم عشان كده يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ يعني لما أقول لك دلوقتي مثال نبوي لإقامة الدولة تعض عليه بالنواجذ لا تستعمل ذكائك في الخروج عن المنهج النبوي للوصول إلى ما هو أفضل في تخيلاتك مستحيل هذا مثال ضرب للبشر عشان يتبع ويقتدى به صلى الله عليه وسلم فنسمع بخشوع للأمثلة النبوية في حياته كيف كانت حياته وتعاملات الحبيب صلى الله عليه وسلم مع أهل الشرق والغرب مع من ناوأه وحاربه وعاداه في حياته صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. متى ترك تركه أعداؤه صلى الله عليه وسلم في أي لحظة من لحظات الحياة تركوه ولا لحظة لحد آخر يوم صلى الله عليه وسلم من أول ما بعث صلى الله عليه وسلم وأحيانا تقوى شوكتهم وأحيانا تضعف شوكتهم لكن دائما هم يحاربونه تتغير طرق المحاربة حسب الفترة الزمنية كانوا يحاربونه في مكة بطريقة وفي المدينة بطريقة لكن هل خلت فترة من فترات حياته صلى الله عليه وسلم دون أعداء يناوئونه ويصادمونه ويحاول هو أن يتلطف معهم ويتقرب إليهم ويعطف عليهم ويرحمهم فإذا بهم يشتدون عليه هنا وهناك هل مرت لحظة من أول ما أعلن الرسالة صلى الله عليه وسلم وهو محرب في مكة وآخر أيامه صلى الله عليه وسلم مات ومسيلم الكذاب حي لم يمت بعد واستمر يعني واستمرت مأساته بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنة كاملة مش كده هذه هذه قصة السيرة النبوية حتى في حياته ظهر الأسود العنسي وظهر مسيلم الكذاب وظهر طليحة بن خويلد هؤلاء كلهم ظهروا في حياته صلى الله عليه وسلم ومات وهم موجودون يعني مسيرة الصدام هذه مستمرة في كل مراحل الدعوة طيب لما بدأ إنشاء الدولة الإسلامية ما الذي حدث هل تركوه صلى الله عليه وسلم هل وجد ظرفا مناسبا صلى الله عليه وسلم دون وجود أعداء فأسس الدولة دولة المدينة المنورة شوفوا دولة المدينة المنورة على أي شيء أسست وراجع كده عشان تعرف ظروفنا شكلها إيه والله إحنا ظروفنا دلوقتي أحسن ألف مرة من الظروف اللي بدأ فيها صلى الله عليه وسلم لما تيجي تراجع كده الظروف وتلاقي الناس متخوفة دلوقتي من الحكم الإسلامي أمال كان يعمل إيه صلى الله عليه وسلم هو والناس اللي معاه لما راحوا للمدينة المنورة وهو الناس تتخطفهم من كل مكان وهذا الكلام قرأوه من أول يوم العباس بن عبادة رضي الله عنه وارضاه من الأنصار قال هذه الكلمة للأنصار يوم البيعة العقبة الثانية قال أتدرون على ما تبيعون أنتوا عارفين اللي أنتوا داخلين عليه ده إيه قالوا علامة قال على حرب الأحمر والأسود من الناس كل البشر تخيل انت نفسية الصحابة وهم داخلين على هذا الوضع قبلوها ام رفضوها قبلوها امط عنا يدك ابعد عنا ايديك ومد ايديهم للرسول صلى الله عليه وسلم وبايعوا كم واحد 73 73 رجل وامرأتان فقط ومعانا من المهاجرين قد ايه اكبر رقم هتضربه قول 150 قول 200 لو دخلت يوم الناس اللي في الحبشة كمان عدد قليل للغاية رحنا المدينة المنورة ببيعة العقبة الثانية هذه في وجود عدد كبير جدا من الشعب في المدينة المنورة غير مسلم أصلا الناس متخيلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مهد له الطريق في المدينة فدخل عليها وكلها مسلمون فإنشاء الدولة الإسلامية كان مهيأ وجميل ولطيف ورايحين لا ما كانش وضع كده اقول لكم كان جل المدينة من غير المسلمين وكانت فرصة حكم اسلامي جت وكان ممكن تقابلها 10000 مشكلة وقابلتها بالفعل 10000 مشكلة لكن لقطها الرسول عليه السلام انتهز هذه الفرصة لله عز وجل ما تضيع امثال هذه الفرص وما اختارش الميعاد اللي يجي فيه على فكرة الانصار عشان ما نقولش ان هو برضه العيون وقعد رصد الموقف ولقى ان المدينه مهيئه في هذا الموقف لا ده جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو الذي يحكي ويقول كنا نقول في المدينه المنوره قبل بيعه العقبه الثانيه الى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف في جبال مكه هنسيبه لحد امتى الناس بترعبه وتفزعه هناك في مكه ومضطهدينه ومضطهدين اصحابه ويعذبونهم ويقهرونهم واحنا قاعدين هنا في المدينه في امان الى متى هيا بنا نذهب اليه هم اللي اختاروا الموعد بيعه العقبه الثانيه في ظروف في غايه الصعوبه عشان برضو الناس فاهمه ان الجيل كله المنطقه كلها كانت مشبعه بالمسلمين وعقيده قويه عند الجميع فيلا لا الصحابه كانوا قله حتى في المدينه الصحابه اللي قامت على اكتافهم الدوله كانوا قله في المدينه المنوره وفي ظروف في غاية الصعوبة يعني سنة واحدة فقط ماضية على بيعة العقبة الأولى قبل بيعة العقبة الأولى قبل الخزرج بسنة ما يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم الستة من الخزرج بسنة واحدة كان يوم بعاث الستة من الخزرج جم امتى جم في السنة الكام آخر السنة الحادية عشرة من البعثة وبيعة العقبة الثانية آخر السنة الثانية عشرة وبيعة العقبة الثالثة آخر السنة الثالثة عشرة فبنقول آخر السنة الحادية عشرة كان مر سنة على يوم بعاث يعني في السنة العاشرة من البعثة يعني بنقيم الدولة بعد ثلاث سنين من مجزرة قامت بين الأوس والخزرج والسيوف لم تجف بعد من الدماء حالة مضطربة قلقة للغاية لدرجة ان شاس بن قيس بعد هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم لما هيج الناس شوية بكلمتين فكرهم بيوم بعاث قاموا الناس يحاربوا بعض مش لانهم سمعوا عن يوم بعاث من اجدادهم او اسلافهم هم كلهم اشتركوا في يوم بعاث قتل في هذا اليوم ثرواتهم يعني اشرافهم وقادتهم وكبراءهم كل بيت كانت فيه ازمه وكان فيه طار للطرف الثاني ما عندناش الكلام ده كله الحمد لله ما عندناش الكلام ده كله بين الطوائف الإسلامية اللي موجودة في مصر الحمد لله رب العالمين اه في مشاكل وفي حزازيات نعلم, نعلم ذلك ونصدقه لكن ما وصلناش لهذه الحالة التي بدأ منها صلى الله عليه وسلم إنشاء الدولة لم ينشئها على وضع مستقر احفظوا هذا الكلام جيدا عشان لو فضلت مستني وضع مستقر هتستنى لحد ما يجي يوم القيامة هو دي دي حقائق في التاريخ احنا بنذكر التاريخ دلوقتي اللي انتوا حافظينه صم قصة الحديث صلى الله عليه وسلم كلنا عارفينها لكن عمرنا ما بدنا نتدبر في الدواخ بين السطور عشان تفهم الظروف ما كانتش مهيئة كانت صعبة للغاية وراح الرسول صلى الله عليه وسلم كم واحد في بيعة العقبة الثانية 73 من الأوس والخزرج كل الأنصار على بعضهم قول في مجموعة من الأنصار ما طلعتش كمان البيعة مع انهم جايين وعارفين ان في بيعه جاي هم اللي جايين طالبين جابر بن عبد الله كما ذكرنا قول في كمان 25 زيهم قول في 100 يعني 150 اجمالي وجاي لهم من المهاجرين عدد وبقيه المهاجرين موجودين في الحبشه لم يرجعوا حاجه و80 83 87 من المهاجرين في الحبشه فضلوا قاعدين في الحبشه لحد السنه السابعه من الهجره فعددنا قليل للغايه اثبت لك هذا العدد القليل في يوم احد بلاش يوم بدر يوم احد خرجنا قد ايه الف كان منهم 300 منافق صح الف واحد وانسحب عبد الله بن ابي بن سلول بال 300 اللي معاه فضل 700 هل تتوقعون ان بعض المسلمين في احد كان في المدينه لم يخرج كله خرج لان الناس كلها كانت مستنيه اليوم ده مش كده ولا ايه مش الناس كانت بتقول لو ربنا ورانا يوم تاني نحارب فيه المشركين هنخرج كلنا خلاص وعارفين ان هم في مشركين جايين وعارفين ان في جيش جاي والرسول صلى الله عليه وسلم اعمل خطه وعمل شورى وجمع الناس و... لما جمع الناس الشعب في المدينه المنوره خرج بكام واحد خرج ب 700 مؤمن و300 منافق كانوا معاه في داخل الجيش وهي دي بس قوه الدوله الاسلاميه لا في ناس مشركين ما زالوا على شركهم في داخل المدينة المنورة وفي ناس كتيرة جدا يهود في داخل المدينة المنورة صح؟ كانوا موجودين بني قينقاع بكامل قواتها وبني النضير كمان وبني قريظة الثلاثة كانوا لسه السلام زي الفل قبائل قوية ذات منع وسلاح مزروعة في داخل المدينة المنورة بيخوفونا باليهود اللي على بعد يعني مئات الكيلومترات في فلسطين ده كانوا جوه المدينة المنورة مش بعيد قالوا الظروف صعبة يا اخوانا والتواصل لهذه القوى المنافقة مع القوى الكبرى في المنطقة كان موجود عشان بقول لك ان هنا في بعض الاذناب والفلول الوطني ومش عارف ايه متواصلين مع امريكا انا عارف هذا مؤكد موجود زي ما كان التواصل عند اهل المدينة المنورة موجودا عند مع قادة قريش صح ولا عبد الله بن بن سلول كان يتراسل مع قادة قريش قالت قريش بيبعتوا له الرسائل انكم اويتم صاحبنا واويتم الصباه فان لم تقتلوه او تطردوه اتيناكم بما لا قبل لكم به استأصلنا خضراءكم والراجل عمال يرتب يرتب مع قريش ويرتب مع اليهود ولا قريش سايبه الموضوع ولا اليهود سايبين الموضوع ولا المنافقين سايبين الموضوع ولا المشركين سايبين الموضوع في داخل المدينة ولا القبائل اللي حوالين المدينة من أعوان قريش سايبة الموضوع وبره كل القصة ديت عندك فارس والروم بره قريب جدا جدا من الدولة الإسلامية ومش عارف يعني الناس مش واخدة بالها ولا ايه إن- مؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدرك وجود هذه وتلك وكان بيتكلم عنهم في أحاديثه وكان يمر في شوارع مكة قبل المدينة المنورة يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قولوا لا إله إلا الله تملكوا العرب والعجم شايفينهم فارس والروم شايفينهم ومع كل ذلك أخذ الفرصة صلى الله عليه وسلم لما جات له وأقام الحكم في المدينة المنورة هل أقامه على وضع هادئ ونقول ما شاء الله ما وقت ما في أي مشكلة ممكن تحصل لإقامة الدولة الإسلامية من أول يوم والمشاكل شغالة ومحاولات الاغتيال له شغالة ومحاولات التدبير للدولة الإسلامية واختراقها في عمقها شغالة والدس والمؤامرات والكيد بين اليهود وبين المنافقين شغالة وسطر ذلك القرآن الكريم تسطيرا واضحا في كل قصة من قصص القرآن الكريم المدني وحرب إعلامية فظيعة نفس القصة اللي احنا عايشينها بالظبط اقرا القصة بتاعت السيرة تاني وانت عمال تفكر في أحوالنا دلوقتي الحرب الإعلامية التي قادها المنافقون واليهود هي نفس الحرب التي يقودها الآن المنافقون واليهود هي بالظبط الإعلام الغربي 50% من الإعلام الغربي مملوك لليهود 50% أنا لا أقول هذا الرقم جزافا هكذا هذه إحصائيات علمية 50% من وسائل الإعلام الغربية مملوكة لليهود وسائل الإعلام تم ال- ال- القنوات الفضائية والصحف ودور النشر حتى دور السينما وهذا كله بيحاربك ايه المشكلة ما كان كده برضه ايام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو النسق الطبيعي لإقامة الأمة الإسلامية ولو انتظرت ظرفا آخر كما قلت لك ستنتظر كثيرا طيب اليهود سابوا القصة اليهود حاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث حروب في داخل المدينة المنورة يعني ما نقولش اننا بالمعاملات الطيبة والحسنة والجوار و و و تجنبنا الحروب مهما عملت مهما عملت ومهما قدمت ومهما فيما يظن الناس تنازلت مهما أم لازم هتحصل هذه الأمور تهرب يمين تهرب شمال هذا قدر الله عز وجل وهو نافذ الحرب بين الحق والباطل والحرب بين الخير والشر فحصل مع كل التعديات اللي حصلت ديت ومع مع كل صبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال هذا الكلام ده قالوه قبل موقعة بني قينقاع وقبل غيره والص- والرسول صلى الله عليه وسلم صابر قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء والرسول صلى الله عليه وسلم صابر تعديات كثيرة وصابرين وفي الآخر حصلت الموقعة بني قينقاع و- وربنا أكرمنا وخرجوا وخرجوا بنو النضير وخرجوا بنو قريظة أقول لكم على حاجة لطيفة جدا بشرة كده إن شاء الله من البشرات ربنا بإذن الله يبشرنا بكل خير توقعات إن شاء الله لو ربنا سبحانه وتعالى ييسر لنا دي يعني است- استنباط من التاريخ ورؤية للمستقبل مش بقول بالغيب يعني فتوقعاتي لو ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بحكم هنا يعني يعني يطبق شرع الله عز وجل كما أمر سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا في سوريا إن ربنا سبحانه وتعالى يطبق فيها شرع الله كما أمر وهذا إن شاء الله قريب ربنا إن شاء الله يفك أسرهم وأزمتهم ويرفع الكيد عنهم وهم في أزمة كبيرة كبيرة جدا إحنا أزمتنا يعني بالقياس إلى سوريا أخف كتير ربنا سبحانه وتعالى يحفظهم ويحميهم لأن آه، أنتوا عارفين المسيطر على الأمور مين في, في سوريا فلو ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا هنا وهنا انا اتخيل في حساباتي ان اليهود مش هيحاربوا مش هيحاربوا اصلا اطمئن يعني الناس اللي خايفه مرعوبه من القوى الخمسه في العالم من السلاح ومش هيلموا شنطهم وهيتوكلوا على الله انا بقول لك يعني بطمنك والشاهد من السنه النبويه السنة النبوية جيل محترم بيعبد ربنا سبحانه وتعالى حق العبادة قوته ضعيفة مادية وأعداده بسيطة وهم نفسهم شايفين نفسهم قليلين ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا من وراء الجدار اللي بيعملوه دلوقتي وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ها فاعتبروا يا أولي الأبصار انتوا بقى فاعتبروا يا- الكلام ده متقال لمين في القرآن الكريم لينا هذا شرعنا طب ليه ربنا سطر القصة دي في القرآن الكريم عشان نفهم هذا المعنى أكون داخل وأنا مطمئن هو هيخرج وهو خارج هيخرب بيته يخرب قلعته ويخرب دب- دبابته ويخرب يخرب كل شيء صنعه عشان يقومك بيه بنفسه واللي ما هو ما خربوش هيكون بايدينا كما وصف الله عز وجل يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار ما هو السلاح الذي ضربوا به في موقعة بني قنقاع ولا بني النضير ايه هو السلاح الرعب الرعب بتاعك ده مش بتاعي لا بتاعك وقذف هو سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب ألا تحلم بهذا اليوم شوف كده اليهود شايلين شنطهم كده و- وعلى أوروبا على أمريكا طريق مفتوح ده الأيام دي الظروف أسهل في خروجهم من ظروفهم أيام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بنو قنقاع خرجوا إلى الشتات انتهوا في أذرعات في الشام خرجوا مفيش مكان معين يستقبلهم دلوقتي العالم كله مفتوح استقبلوهم واليوم هناك أوضاع ايه اللي يخليه قاعد في الهم ده دولة إسلامية تحت دولة إسلامية فوق ليه يعني هم لا- هم أحرصوا الناس على حياة فكر هكذا انت ليه بتستضعف لماذا تتقزم هو يعني احرص الناس على حياة بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى دي شهادة يعني اطلع فيها ربنا عز وجل على قصتهم من اولها الى يوم القيامة وقال هذه الحقيقة في كتابه خلاص هذا امر مسلم به وانت راجل مؤمن عارف ان رزقك مكفول واجلك مكفول وعمرك مكفول كل خ... كل حاجة معروفة عندنا كلنا مؤمنين بيها طب ليه هم مش مرعوبين وانت مرعوب في مشكلة عقائدية كده ما تخافش انا بقول لك اطمئن نفسك تحارب في فلسطين مش هتحارب هيطلعوا قبل ما تحارب مناك مش هتعرف تحققه انا بقول لك وبقوله الله يرحمه راغب السرجاني قال لنا الكلام ده اتمنى ربنا ينولنا ان شاء الله رؤيه هذا اليوم والله كل عسى ان يكون قريبا واقرب مما تتخيلون ونقعد مع بعض السنه الجايه باذن الله في الرواس هنا ون- ونفتكر الايام ديت ونقول ش- فاكرين لما كنا السنه اللي فاتت بنقول سبحان الله طب انت تصدق ان من ثلاث شهور كنا حالنا شكله ايه في 24 يناير بلاش ثلاث شهور سبحان الله فعلا وهذا درس الثوره الر- الرئيسي وده اول درس قلناه هنا في المسجد ده صح الله وحده اسقط النظام ليه حصل هذا الإسقاط بهذه الصورة ال- العجيبة والفارقة عشان تفهم هذا المعنى فقلبك يجمد فبعد ما فهمت المعنى لسه قلبي ضعيف لا لا لا مش ده مطلوب مننا أبدا عايزين كده نرفع همتنا وتبقى عارف ان انت مرتكن الى ركن شديد سبحانه وتعالى هو مين معاهم هم معاهم اوباما انا معايا ربنا مين بقى قول لي اتكلم معايا ناظرني كده يعني يقول لك برضو الاخذ بالاسباب و- وانا بقول لك هنطلع كده حبه دراويش نقول لهم يلا اطلعوا نعمل حضره هناك في ما قلتش كده قلنا من دوله محترمه دوله قويه دوله مؤسسات دوله مدنيه على اعلى مستوى لان هو ده دين الاسلام حضاره هو اصلا دين حضاري من اول يوم هو حضاري تشريعاته متكامله وتامه ورائعه ونعمه نعمة التشريع الإسلامي نعمة من رب العالمين سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين الله الله إيه المنهج اللي عندهم هم مهما كان ربنا سبحانه وتعالى ارتضى لنا هذا هذا منهج رضيه الله عز, عز وجل لنا ولم يرضى ما هم عليه فأنت خش بقلب جامد ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين حصل تصعيد رهيب في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب تصعيد فظيع مش كده ولا إيه احنا عمالين نعد ون... و- ونسدد ونقارب وبدر بعدها أحد وبينهم بنو قينقاع وبعدين بنو النضير ومشاكل حوالينا هنا وهنا وفجأة طقت في دماغ قريش ما تيجي نشيل العملية دي كلها وده بيحصل واحتمال يحصل بل سيحدث اه هيجيوا حوالينا نفس الفكره هتجيلهم هيطق في دماغهم انهم يجوا يحوطوك ويخلصوا الموضوع ولا يهمنا انت يهمك يقول لك انا يهمني ما يهمناش امال احنا بنتكلم في سيره ايه بالظبط دلوقتي ما دي السيره النبويه طيب الاحزاب جت من كل ناحية. طقت دماغ قريش تجمع الدنيا كلها وتعمل عمل ما اتعملش قبل كده في الجزيره كلها اول مره نسمع رقم 10000 ده في الجزيره العربيه كلها في تاريخها كله من اول ما اتخلقت الجزيره العربيه لحد هذا اليوم اول مره نسمع هذا الرقم 10000 مقاتل مفروق كان يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من البعث لما كان بيعمل معاه مفاوضات فبيقول له ايه انا لنزيد على الالف ولن يغلب الف من قله ده كلامه كان زعيم كبير بني شيبان بيقول احنا احنا اكتر من الف يا رقم فظيع عندهم عارفين ان الراجل العربي لما اثر واحده اميره فارسيه فاثر اميره فارسيه فهي عايزه تساومه عشان يطلق سراحها في موقعة القادسيه فقالت له عايز كام وتطلقني تعمل بيا ايه اديك فلوس فقال لها والله هتديني كام قالت له اللي تطلبه قال لها هاخد 1000 درهم قالت له 1000 درهم خد 1000 درهم طلعت له 1000 درهم وتضم واطلقها راجل امين فرجع تاني لاصحابه وقال لهم خدت 1000 درهم انا خدتهم ليه أصل اطلقت اميره فارسيه انا هرك ابيض 1000 درهم بس قال لهم 1000 درهم بس قال- قالوا طبعا ده قليل جدا قال لهم والله ما كنت اعلم ان هناك رقما فوق الالف انا فاكر دي اخر حاجه في الدنيا فطلبت رقم اعجزها فيه فدفعته فعشر تلاف مقاتل رقم الناس يعني يطلعوا كام دول يا دكتور وهو كده ساعتها 10000 يعني يطلعوا كام مش فاهم يعني ايه 10000 10000 واحد محوطين المدينه المنوره ماسكين شعل وخل... هيخلصوا المدينه كل اللي في المدينه على بعضهم اول عن اخر كده 1400 راجل بالرجاله بالعيال بكل حاجه 3000 وحوالي 10000 مقاتل وعندنا خيانه كمان في الجنوب الشرقي في بني قريظه يعني مش حته مضمونه دي خانوا قبل كده بني قينقاع وخانوا بني النضير فاضل دولت فاحتمال يخونوا فالموقف في غايه القلق هنا في الموقف ده ايه ال- ايه الراي يا اخوان لو انت فاز يقول لك يا عم دبستنا عملنا الدوله بدري مش قلنا انهم هيتحزبوا علينا مش قلنا ما انا قلنا لك يا دكتور ما هو ده اللي احنا خايفين منه الناس دي تطلع تتكلم هذا الكلام هل سكت المنافقون في المدينه ما سكتوا قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا الرجل لا يامن على قضاء حاجته وهو يبشرنا بفتح فارس والروم هذا كلام منافقين وهتسمعوه كتير قوي قوي في الاعلام لما يجوا يتلفوا حوالين مصر هتسمعوه بس اوعى اوعى تنسى اللي بنقوله النهارده درس مهم والله العظيم جدا شوف بقى لما الاحزاب تتجمع كده واول ما تلاقيها موجوده افرح افرح افرح في ايه يا دكتور ده احنا رحنا فيها لا لا افرح لان ده وعد الله عز وجل ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما اول ما شفتهم عرفت ان ربنا بيجمعهم لك عشان يغلبهم وتقوم الدوله بلا سقوط عشان كده الحبيب صلى الله عليه وسلم قال كلمه في منتهى الروعه اول ما الاحزاب مشيت قال الان نغزوهم ولا يغزونا الا تشتاق لهذا اليوم بس اليوم ده لازم تعدي من عنق الزجاجه وعنق الزجاجه هم الاحزاب اللي هيجوا يلتفوا حواليك ومش هيلتفوا حواليك الا لما تقيم الدوله الاسلاميه وهتقيمها في هذه الظروف الصعبه دواي ورا بعضها عايز تتزاكى على منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم وتخش مره واحده short cut كده على التمكين ليه يا اخويا ما حبيب صلى الله عليه وسلم احب الخلق الى الله ما حصلتش معاه الحكايه دي هتعملها انت ليه يعني باي شيء يعني حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ازاي يعني هت- هتعرف تعملها ازاي هتصرف انا يا دكتور انا فاهم الموضوع هتصرف منين بس كل شيء بقدر هو اللي بيحرك سبحانه وتعالى اهل الشرق والغرب يطلعها في دماغ ابو جهل يقف في بدر يا عم ارجع وخلاص القافلة عدت لا لازم اقف خليك واقف خليهم يتسلوا هي بتطلع في دماغه كده هو مش طلعها في دماغه واحد ده هو ربنا ألقاها في روعه يمهد لك الطريق للتمكين بتاعك بسنته هو سبحانه وتعالى تعملها انت بطرقك والتحايل عشان اخرج باقل خسائر ممكنه ولا اتعرض لاذى ابقى انسى الكلام ده خالص ما تحاولش ما تتزاكى على سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا طريق يعني آه، طريق مرسوم لكل المؤمنين منذ ادم عليه السلام والى يوم القيامه فبهداهم اقتده كده كل الانبياء ما حدش ابدا مر من غير مشاكل وارجع شوف القصه من اولها يعني او سيدنا ادم مشاكله مع ابليس وانت ماشي بقى في كل سيدنا نوح سيدنا هود سيدنا لوط سيدنا شعيب عد ما ده ليه موجود في القران الكريم مش ده بنقراه كل يوم وبتقراه ليه عشان البركه ولا بس عشان حسنات وخلاص ولا ده منهج ده منهج ده ربنا بيكرمك ويديك حسنات عشان يشجعك تقراه شجعك تقراه فتعرف بقى المنهج الهدى من الضلال يعني الرشاد من الغي تعرف الفرق من ده وده بعد الأحزاب وبعد الحديبية وظروفنا صعبة بعد الحديبية كانت دولتنا قد إيه؟ بعد الحديبية مباشرة يعني احنا عملنا صلح الحديبية ورجعنا تاني المدينة كانت دولتنا حجمها قد إيه؟ المدينة المنورة آخرنا لسه احنا ما عملناش الدعوة بعد الحديبية يعني احنا كان عددنا كام؟ كام واحد في بيعة الرضوان؟ كام؟ قولوا شباب مش معقول مش قارين السيرة 1400 سمعها من هناك 1400 1400 في بيعة الرضوان رجعنا بال 1400 دولت الرسول صلى الله عليه وسلم على طول ما شاء الله احنا قوتنا بقت عظيمة دلوقتي 1400 نقدر دلوقتي بقى نبعت رسائل لفارس والروم الله أكبر احسب النسبة دي ربنا يكرمك لما تروح البيت كده احسبها احسب 1400 لعدد سكان فارس والروم احسبها عشان تعرف قد ايه احنا متقدمين اونطه ده احنا المفروض نكون من زمان قوي رحنا فارس والروم امريكا والاتحاد السوفيتي يعني ما هو كده فارس والروم هم القطبين ال- او امريكا والصين دلوقتي يعني روسيا خلاص او الاتحاد السوفيتي خلاص فهو كده تخيل انت ان ما ده اللي المفروض يحصل وان انت قوتك يعني اكبر بكثير من تخيلاتك بعت رسائل لفارس تقول لك يا عم بلاش استفزاز دلوقتي ابعت لفارس والروم فارس مين يعني ايه فارس عارف يعني ايه فارس يعني من العراق لحد الصين طب ويعني ايه الروم من اول بقى العراق الناحيه الثانيه لحد اسبانيا ادي العالم كله خلص في حاجه ثانيه غير كده هو ده العالم فبعت رساله لده ورساله لده وحبت بقى الملوك الصغننين اللي حواليه واحده بقى الملك مصر قال ماشي كده واحده ملك البحرين واحده ملك اليمن يلا توزيعه كده لطيفه لكن بعت رسالة لقيصر ورسالة لكسرى الله أكبر يا إخواني دي سيرة مين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليه عمل كده عشان نقلده اوعى تفتكر دي حاجة خاصة بالمعجزات دي حاجة مش هنعرف نعملها لا ده معمول عشان نقلدها انا اقدر اقف وابعت رساله لاوباما ادعو له الاسلام ايوه تدعو له الاسلام ايه المشكله على فكره دعيته للاسلام بعت له رساله في قبل كده في موقع قصه الاسلام قلت له اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين والا فان عليك اثم الامريكيين والله العظيم ايوه ما هو الراجل ده لو اسلم الامريكان ممكن يسلموا بالنسبه لهم كاريزما وشخصيه وقياده فليه لا هو مستعصي على الهدايه ولا ايه يهدي من يشاء سبحانه وتعالى اوعى تستبعد كده قلت له والله انت خسرت ببعدك عن الاسلام اكتر ما كسبت ألف مره بحكمك لامريكا انت فاكر نفسك فرحان انك خدت امريكا خسرت الاسلام جدك كان مسلم ابوك كان مسلم خسرت كتير قوي فانا بدعوه خايف عليه والله ما ده لو كده نهايته ايه من واقع الحب للبشر ان الناس ديت رايحه فين وانت عارف الحقيقه فبتدعيه ملزم استنى 100 سنه لما كل الجيل ده يموت يخش جهنم واللي وراه واللي وراه وبعدين واين مهمتك لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة الناس فاكرة وبتقول لك الناس مش هتستحمل الإسلام دلوقتي كأننا هندخلهم في النار نار في الدنيا يعني ونشد عليهم ونشق عليهم الإسلام كله رحمة يا إخوانا وكله مصلحة والله العظيم قوانين الإسلامية إن شاء الله يعني بعد ما نخلص هذه السلسلة- السلسلة نبتدي سلسلة في جمال الإسلام جمال التشريعات الإسلامية روعة الحكم الإسلامي إن أنت يعني تقعد فعلا كده مستمتع بال- بالحكم والقانون إن ده أفضل شيء يحكم حياة الناس على الأرض كل ده فضلا عن ثواب الآخرة أنا ما بكلمكش لسه على ده أنا بكلمك لو بتكلم واحد ملحد واحد غير مؤمن بالإسلام ده أفضل لك يا ملحد إنك تعيش بيه عيشة كويسة في الدنيا ده تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فاحنا مش هندخل ناس عشان نشك عليهم فبالراحة يا دكتور واحدة واحدة واحدة واحدة أنا عايز الخير ليهم ده هم تعبانين خليه في المشقة شوية عشان ي- يستحمل الخير بعد كده بالعكس ده هو في مشقة شديدة دلوقتي واحنا بنرحمه واحد عطشان بقاله 10 سنين مش لاقي ميه ومعاش مجاعات وميه مقرفه وما فجاه جت ميه نظيفه تقول له اديله حبه ميه هو واخد على الميه وسخه اديله حبه ميه قليله يا عم الميه نظيفه قليله هو متعود هو على الميه اللي كلها كذورات وانت كلام ده اديله كوبايه ميه نظيفه ما فيهاش شوائب خالصه لله عز وجل مش كده هو دين الخالص خالص ما فيهوش شوائب حط عليه نقطة آه، شائبة كذورات دم بول بوظت القصة كلها ما تنقيش هو ده أحسن حاجة مفيش بعد كده ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يوقنون فاهم ولا مش فاهم أيقنت ولا لم توقن بعد بعت رسائل لفارس الروم سكتوا ما سكتوش واحد يجي يقول لك مش قلنا لك ما تبعتش رسائل قلبت علينا فارس والراجل زعل مسك الكتاب قسمه نصين كنا عايزينك تكمل معانا معلش حابس اغتيال وده اللي حصل على فكره بعتوا له اتنين ياخدوه يقبضوا عليه شوف الجبروت كمان قيصر من كسرى من كتر ال- العنجهيه بتاعته بعت رساله للراجل بتاعه عامله على ب- باذان عامله على اليمن يقول له في واحد بعت لي رساله بيقول لي تعالى اسلم وذكر اسمه قبل اسمه شوف هايف قوي هو ده اللي لفتت نظره ذاكر اسمه قبل اسمه طب فكر في مضمون الرساله لا اتلفت لحاجه تانية خالص سيب الرساله كلها فبقى المهم بعت الكلام ده لبزان يقول له هاتهولي حي ولا ميت بعت له اتنين من رجالتك يجيبوه يا سلام عليك واثق من نفسه قوي ضيع ملكه كله بالحركه اللي عملها دي ضيع نفسه وهو ممكن يضيع نفسه اي واحد دلوقتي يفكر يتعامل كده مع الامه الاسلاميه اذا قامت على حق مش عشان الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود في وسط الامه اللي فاتت يا اخوانا هذا الشرع نهج عمله عشان نقلده فما تحقق له من نصر باسباب معينه يتحقق لنا اذا اتبعنا نفس الاسباب والا لو كان شرطا ان يكون بيننا صلى الله عليه وسلم بجسدي وروحه ما طلب منا ابدا اقامه الشرع لانه خلاص مات صلى الله عليه وسلم انك ميت وانهم ميتون لكن سنته باقيه ودينه باق الى يوم القيامه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وحفظ السنه من تمام حفظ القران فقران الله عز وجل وسنه الحبيب صلى الله عليه وسلم باقيه الى يوم يبعثون يقين عندنا الراجل قال له هات- هاتوا لي حي ولا ميت و... وجم بعد كده للرسول صلى الله عليه وسلم وقعدوا معاه قصه انتوا عارفينها والرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه اللي حصل قالوا مزق الكتاب بتاعك فقال صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه وهي دعوة ندعو بها على كل من أراد أن يمزق أمة الإسلام والله يعني بهذه البساطة والرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش سأمزق ملكه ما قالش كده مزق الله ملكه والله حي لا يموت مش كده ولا ايه جالك بقى اهل الشرق مزق الله ملكهم ان اتوا علينا ظلما وعدوانا ايه اللي عملناه ايه اللي عملناه نريد ان نقيم دولة في بلادنا بكتاب ربنا وسنة نبينا انتوا مالكم انتوا فجاءوا ظلما وزورا وعدوانا وبغيا خلاص مزق الله ملكهم وهو يفعل سبحانه وتعالى بالطريقة التي يريد اطمئن حكمه نافذ سبحانه وتعالى لا رد لفعله لا رد لقضائه اطمئن هذا يقين عندنا ف وقال لهم ربي قتل ربكم الليلة وقصة تعرفينها مشهورة وقصة فارس الكلام ده كان بيقوله الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة ستة أو سبعة سبعة من البعث من الهجرة النبوية بعت الرسالة في أول ستة بعد صلح حديبية في آخر ستة معذرة بعد صلح حديبية أو أوائل سبعة وجاب له الرد على طول جه الرد اللي انتوا اللي انتوا شايفتوه ده يعني بنتكلم في سنة سبعة من الهجرة ومات الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يرى هذا التمزيق لكن وعد به وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى سنة 12 هجرية خمس سنين بس بعد هذه الكلمات خرجت الجيوش لتمزق ملك كسرى تاني أكبر دولة في العالم 26 هجرية 14 سنة بس من دخول الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس كانت أرض فارس من الصين إلى العراق في أملاك المسلمين فعل من هذا فعل الله عز وجل مزق الله ملكه خلاص يا اخوانا وياس جورج ده اللي كان زعيم من زعماء الارض وقطب من اقطاب العالم قعد يجري من بلد لبلد من بلد لبلد لحد ما قتله اهله على اطراف دولة فارس وهو قرب الصين فهذه السنة النبوية نذكرها ليس للتخمة العلمية ما تقعدش تجهز معلومات وحافظ ما شاء الله كل المسار دون ان تسقط هذه السنة على واقعك احنا بندرسها عشان كده لقد كان لكم في قصصهم عبرة فهذه العبرة وهذا الهدف فاقصص القصص لعلهم يتفكرون مش كده ولا ايه وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك انا ارى هذا القصص اطمن لان ربنا سبحانه وتعالى الذي نصر في الاولى سينصر في الثانية وفي الثالثة وفي العاشرة وكل معارك الصدام بين أهل الحق وأهل الباطل بشريطة أن تكون مع الله عز وجل فيكون هو معك سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم رد فعل الروم كان قبيح هو كمان مع أنهم تذبذبوا في بادئ الأمر وقال لك ممكن نسلم وهرقل يعني تحرك قلبه للإسلام لكن قومه أغروه بعكس ذلك وكانت مؤتة وكانت تبوك يقول لك دخلتنا في صدام ضخم جدا 200 ألف واحد وإحنا 3000 في مؤتة ونصرنا الله عز وجل وأنا على قناعة أنه كان نصرا عشان الناس تقول لك ان هو انسحاب منظم فهزيمة بس مش كبيرة لا كان فتحا بنص كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لما استلم الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم فالفتح ما يجيش في الانسحاب اللي فيه هزيمة لا كان نصرا عظيما بدليل ان ولا واحد رومي تتبع المسلمين في الصحراء مع انهم 3000 وهم 200000 لو دولت بيجروا هربانين 200000 يجروا وراهم ويخلصوا ما قدروش رجع 200000 وهم مكسورين سيدنا خالد تكسرت في يده تسعة اسياف في اجساد المشركين مع ان المسلمين ما ماتش منهم غير 12 13 واحد في الموقعة كلها على بعضها وهم مات منهم اعداد ضخمه قد كده وموقع على مدار يومين فتح كبير 3000 ضد 200000 فاعتبروا يا اولي الابصار وتبوك كنا كام واحد في تبوك 30000 بنحارب دوله من الشام او من العراق الى اسبانيا ايه اللي حصل في تبوك ما هي مج... مجريات الامور كيف تمت المعركه ما حدثت معركه ليه هربوا هربوا ازاي دولة عظمى تهرب من 30 ألف واحد حصل حصل هذا الأمر وهي سنة ماضية وهتفتكر الكلام ده خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لا هذا يعلمنا منهجا وطريقة عشان كده كل ما تقول لي أخذ بالأسباب بدأت أشعر إن كلمة الأخذ بالأسباب سيف موضوع على رقابنا عشان يمنعنا نشتغل مين قال مش هناخد بالأسباب ناخد بالاسباب بس انت كنت عايز الاسباب اللي توصلك لقوتهم يبقى هتنتظر لحد يوم القيامه برضه ولعلمك لو حصل يعني مره كده وصلت لقوتهم قلت لكم الكلام ده قبل كده هتتغلب هتتغلب ما تستناش لحد اليوم ده الحق خلص بسرعه لان لو استنيت اليوم دوت ستعتمد على قوتك بدون ما تشعر فتوكل اليها فتحدث المصيبه دي الكارثه بتاعت حنين في اول الموقع فنخلينا مع هذه السنن يا اخوانا ما يحدث, يحدث في داخلنا نوع من التردد انا الوقت قد ايه احنا ها طيب لسه معايا 10 دقايق معاكم ان شاء الله وقفه مهمه جدا جدا بيقول لك الشعب مش مستعد الشعب اللي كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان مستعد في كل هذه القصص الطويله اقول لك راجع اول الدرس والشعب كان شكله ايه في اول محطات بناء المدينه المنوره مكان خليط زي ما انتم شايفين من المشركين والمسلمين القله واليهود وبعد أح... بعد بدر بقى خليط من المشركين والمنافقين واليهود والمسلمين وحواليهم دوائر من الشرك دوائر من الشرك وحوالين الدوائر دوائر اكبر اكبر اكبر لحد ما توصل من اليابان لحد اسبانيا وكانت برضه امريكا دوائر الشرك بس ما كانش لسه حد يعرفها جزيره صغيره نقطه اسمها المدينه المنوره حد فيكم زار الحبيب صلى الله عليه وسلم اللي زار المسجد النبوي حدود المدينة المنورة هي حدود المسجد النبوي دلوقتي متخيلين مش المدينة اللي احنا شايفينها دلوقتي حدود المدينة المنورة ايام الرسول صلى الله عليه وسلم هي حدود المسجد النبوي دلوقتي لما تدخل السور اللي بره حواليه ده يعني المسجد نفسه بالساحات اللي حواليه هي دي كل المدينة المنورة من اولها لاخرها هي دي الدولة الإسلامية اللي عمالة تبعت رسائل لكسرى وقيصر يعني أصغر قرية في مصر أكبر منها إيه رأيك في الكلام ده تقول لي أصل برضه الوضع اللي كان معاه والشعب ده عاي... شعب قليل للغاية عايش في رقعة صغيرة للغاية في جو... في بحار هائلة من الشرك في كل حتة الأحمر والأسود من الناس يحاربونهم ومع ذلك أقامت دولة وما تردد صلى الله عليه وسلم اول ما قالوا نبايعك نبايعك على طول هي شهرين وكان عندهم في المدينه المنوره مفيش تضييع وقت ما استناش انتخابات على طول خلص مفيش وقت اتضمننا ايه اللي هيحصل بكره على طول شهرين بعد البيعه اقامه الثانيه وكان في المدينه المنوره عملنا الدوله وزي الفل وكله تمام وعبد الله بن ابي مسعود عمال يبص ايه اللي بيحصل ده ما كان راس هو كان حزب الوطني ساعتها هناك فكان ماسك الموضوع فعمال يبص ايه اللي بيحصل ده كنت انا ملك الدنيا دلوقتي كنت اتوج و فجت جواه الضغينه بدات عم عامل الدوله في المدينه عمل شغل كبير قوي وعدت عدت زي ما هتعدي ان شاء الله ما انه والله العظيم املأوا قلبكم يقينا يدفعكم ربنا عز وجل الى الطريق الاقوم والاصوب هو يهديكم سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا بس ما بلاش تميع خليك واضح كده جميل كده وربنا ان شاء الله ينصرك هينصرك باذن الله وقادر سبحانه وتعالى اطمئن اليه وخليك موضوع الاسباب زي ما بقول لك خدها كلها ولا ترتكن عليها خليك دايما كده عارف ان ربنا سبحانه مش محتاج اسبابك ديت بس هيشغلك اشتغل برضو كده وتبقى نشيط على الارض بدل ما انت قاعد خامل كده لا اشتغل نشط نفسك وفي الاخر هو بينصر سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا دايما هو سبحانه وتعالى دايما هو سبحانه وتعالى يبقى قلنا شعب المدينه ما كانش خالص التغيير يا اخواننا برضو نقطه مهمه جدا في الخمس دقايق اللي فاضله لا ياتي على يد الكثره يقول لك اصل الشعب احنا عملنا استبيان ومش عارف ايه والشعب شكله مش عايز الموضوع ده ماشي ان شاء الله باذن الله لما يشوف بركات الاسلام هيحبه بس اوعى تنتظر ان الشعب كله يكون حابب الموضوع هتنتظر كتير برضه لحد يوم القيامه برضه فانا ب... بوفر لك بوفر لك الموضوع نفسي تشوفه مش استعجال والله بس سنن التغيير ياتي على يد القله وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين يا نهار ابيض يعني انا اقعد انا اشتغل وحريص على الدعوه وحريص على اه دي النهايه التي سطرها ربنا في كتابه وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم كتير قوي في القرآن الكريم قال التغيير يأتي على يد القلة قلة المؤمنة وأنا أقدر هذه القلة المؤمنة بتقدير حبيبي صلى الله عليه وسلم قال لن يغلب اثنى عشر ألف من قلة وأنا برد لكم بقى على سؤال معجزة كده ده استنباط برضو سرجاني بحت من ال من ميدان التحرير يقول لك الله ازاي حصل النصر يا دكتور ده احنا كنا شايفين ناس ماسكه الجيتار وعماله تلعب وعماله مش عارف تعمل ايه و... والناس بتبيع فشار وحاجات كده والاخر نزل النصر الله ده حاجه غريبه قوي وعمال تضرب امثله بدر واحد و... وبالاحزاب وكده و... مين انها مكاننا لا انا هقول لك خلي بالك جوه المليون دولت كان ال 12000 موجودين من عامه المؤمنين وممكن يكون المؤمن ده على فكره راجل كبير مسن رافع ايديه فوق بيدعي ربنا يا رب انصر الناس ديت او واحده ست قاعده في البيت من ال 12000 دولت عماله تدعي ربنا ينصرهم ومطلعه ابنها ومش خايفه عليه لان هي بترضي ربنا اه دولت محسوبين في الحسبه ما تقولش بقى 12000 دولت اه من جماعه كذا لا مش كده مش كده هو مستوى معين الامه وصلت له تنزل البركات والرحمات موجود بقى حواليهم ناس بتوع مش عارف ايه وبتوع ماشي مش مشكله هو النصر مش نازل لهم نازل لدولت ولما بينزل لدولت الكل بيستفيد ودي رحمة ربنا سبحانه وتعالى دي رحمته سبحانه وتعالى تنعم البشرية جميعا بصلاح المسلمين والله تعرفين الأمة الإسلامية لو صلحت ينعم تنعم الشعوب الأخرى بصلاحها العالم كله استمتع بالأمة الإسلامية لما كانت رائدة والله العظيم حتى من حاربونا يا إخوانا حاربناهم حرب عمرهم ما شافوها حرب أخلاقية دخلنا في الدنيا حاجة اسمها أخلاق الحروب عمر ما كان حد يعرفها هذه الأمة نبيلة أمة عظيمة قرآنها ده كلام ربنا سبحانه وتعالى هذا كلام الله ف... فأنت عايز أكتر من كده قائدها صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس البشرية كلها ستسعد بالقرار اللي تاخدوه قامت شرع ربنا سبحانه وتعالى في هذه البلاد البشرية كلها كل العالم العربي والإسلامي البشر جميعا والله سيسعدون الظلم عم في كل مكان الدنيا كلها ظلم بكل مستويات البشر في ظلم على المستوى الكبير والصغير في الشرق والغرب في ظلم ولن يخرج البلاد من هذه الظلم إلا شرع حكيم عادل ولا يكون هذا إلا من شرع الله عز وجل شرع البشر كله ظلم